غريب ربنا يكرمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع كرامات الصالحين قلنا هنقسم السلسلة ديت وما زلنا طبعا متعايشين مع كرامات الصالحين من الأمم السابقة ثم بعد ذلك سننتقل بعد ذلك إلى كرامات الصحابة ثم إلى كرامات التابعين ربنا يجعلنا وإياكم من أولياء الله الصالحين الذين يكونون مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله قصة النهاردة أو كرامة النهاردة هتحصل لثلاثة في وقت واحد الثلاثة دولت والحديث رواه البخاري ومسلم بيخبرنا عنهم النبي عليه السلام إن دي قصة أصحاب الغار ان كان في ثلاثة بني اسرائيل خارجين مع بعض الله اعلم مسافرين رايحين مشوار المهم ان هم كانوا ماشيين بالقرب من جبل وبعدين فجأة سمعوا صوت آه، رعد وشافوا برق شديد جدا ومطر كان لا يطاق مطر كان شديد جدا فقالوا هنعمل ايه ده احنا كده ممكن نتبهدل في المطر دوت او او ناخد برد او يحصل لنا اي حاجه طيب نشوف مكان نستخبى فيه بيدوروا في الجبل لقوا غار داخل لجوه كده قالوا بس هو ده المكان المناسب دخل الثلاثه على الغار والامطار ما زالت مستمره فتره طويله جدا وهم مش عارفين يعملوا ايه وفجأة بقدرة الخالق سبحانه وتعالى صخرة كبيرة جدا وتقيلة جدا مفيش لودر حتى بالأوزان الحالية يقدر يشيلها الصخرة ديت انزلقت من الجبل وراحت سدت الفوهة بتاعة الغار فتحة الغار اتقفلت هم مش شايفين أي حاجة بالمرة لا شايفين نور الشمس ولا شايفين حتى المطر ولا دريانين بالدنيا بره عاملة زي يا دوب حتة صغيرة خالص هي اللي مدخلة لهم نسمة هواء بيتنفسوا من خلالها وطبعا لو كنا عايشين في الزمن دوت كان الأمر سهل جدا آه، فلان آه، طلع الموبايل واتصل بفلان عشان يلحق يجيب لنا لودر يشيل الصخرة أو آه، فلان آه، آه، اتصل لنا بفلان أو أي حاجة لكن لا موبايل ولا آه، ر- آه، قد نفذ رصيدك ولا الشحن خلص ولا أي حاجة مفيش أي وسيلة اتصال يعني حتى لو واحد افتقدهم لمدة يوم أو أكثر وحب ي- ي- يجري ويدور عليهم في أي مكان لا هيعرف إن هم في الغار دوت ولا في أي أثر لأن حتى آثار رجليهم اللي كانت ممكن تدل عليهم آثار رجليهم دي كلها اتمسحت مع نزول الأمطار بكثرة التلاتة بقوا في موقف في موقف لا يحسد عليه التلاتة بقوا في موقف لا يحسد عليه مش عارفين يتصرفوا ازاي فجأة واحد فيهم ما شاء الله عنده يقين وعنده ثقة في الله عالية جدا والتلاتة الحقيقة كانوا أفاضل فقال لهم ايه رأيكم احنا لن ينجينا من هذا المأزق إلا حاجة واحدة بس أن نلجأ لمالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى وكل واحد فينا يتوسل إلى الله بعمل صالح يكون عمله ابتغاء مرضاة الله وطبعا يجوز من ناحية العقيدة يجوز أن أنا أتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم بل ويجوز أن أتوسل إلى الله بأي عمل صالح أكون قد عملته ابقاء مرضاة الله سبحانه وتعالى فما بقي إلا إن هم يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى خد بالك بقى وعايزك تتخيل نفسك واحد من الثلاثة أو حضرتك تتخيلي نفسك واحدة من ثلاث نساء كانوا موجودين جوه الغار دوت كل واحد فينا عليه مهمة كبيرة جدا لو ما كانش عندي عمل صالح أنا عملته ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى الصخرة لن تنفرج بل بل في مشكلة أكبر من كده إن ممكن الأولاني والتاني يدعوا ويتقربوا إلى الله ويتوسلوا إلى الله بعمل صالح فربنا يتقبل منهم وتنزاح الصخرة لكن لا تسمح بالخروج ويتبقى جهد الأول والتاني على جهدي أنا بقى التالت لو ما كانش عندي عمل صالح يبقى ضاع جهد الأول والتاني وهكون أنا سبب موتي وموتهم في اللحظة دي فما كان من الأول إلا أن تقرب إلى الله عز وجل ببر الوالدين ويا سلام ما في أجمل في الكون ده كله بعد التوحيد والعبادة ما في أجمل من بر الوالدين اللي فعلا أجمل ثمرة ممكن تجنيها في الدنيا وفي الآخرة وعلى فكرة ممكن تعلم إذا كان ربنا قبل عملك في بعض الأشياء وفي حاجات تانية ما تعرفش إذا كان ربنا قابلها منك ولا لا الصيام صيام رمضان لو تغير حالك وأصبحت في حالة إيمانية أعلى بعد رمضان تعلم أن هذا علامة قبول نفس الحكاية في الحج لو حالتك الإيمانية بقت أعلى بعد رجوعك من الحج يبقى ده علامة على قبول الحج والحاجة الثالثة لو مات الأم والأب وهم راضيين عنك يبقى دي علامة على قبول هذه العبادة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد, الوالد أوسط أبواب الجنة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة يعني أحسن أبواب الجنة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد فالشاهد أن الأولاني قال أتوسل إلى الله ببري لوالدي عمل إيه قال في موقف معين أتوسل إلى الله عز وجل أن ربنا يفرج عنا الصخرة بالموقف الجميل دوت الراجل الأولاني حبايب قلبي كان شغال راعي غنم وكان فقير جدا وبسيط جدا لكن كان عايش حياة جميلة وحياة إيمانية وكان عايش في بيت صغير كده عايش فيه هو وزوجته وأولاده وأمه وأبوه عامل غرفة كده الأم وأبوه كان يروح يرعى بالغنم كده ويخليهم ياكلوا الخضرة هنا وهنا وفي آخر اليوم يحلب اللبن ويجيب اللبن ويسقي أمه وأبوه أولا ثم يسقي أولاده وزوجته ثم يكون هو آخر من يشرب في يوم من الأيام بيدور على المراعي فما لقاش مراعي تكفي للغنم فاضطر ان هو يمشي لمكان بعيد اتأخر جدا فلما رجع لقى الأم والأب ناموا فبقى بين خيارين إما إن هو يصح أمه وأبوه ويحرمهم من لذة النوم عشان يشربوا اللبن دوت وإنه وإما إنه يسيبهم نايمين ومستلذين وفرحانين ومبسوطين بالنوم اللي نايمينه دوت وبعد كده لما يصحوا يشربهم اللبن طيب قدامك أولادك عمالين بيبكوا وبيبقى أصعب لحظة في حياة الإنسان لما يشوف أطفال الصغيرين بيبكوا من شدة الجوع بيبقى مشهد مؤلم جدا في حياة الأب أو في حياة الأم ما كان من هذا الرجل إلا إنه طب, طب خلاص بلاش ده كله خش استريح شوية ونام وشرب أولادك ولما يصحى الأم والأب شلهم نصيبهم أبدا مش هيعمل كده طب بلاش ده كله آه ما تشربش حد خالص وخش استريح برضه أبدا فضل ماسك الإناء كده واقف بيه الإناء اللي فيه اللبن وفضل واقف بيه من بعد ما رجع حوالي عند مثلا وقت العشاء لحد قرب أذان الفجر والأم والأب لسه نايمين والأولاد عمالين بيبكوا يا أبي اللبن يا أبي وعمالين بيبكوا وفي غاية الألم فما كان من هذا الرجل إلا أنه استنى لحد ما الأم والأب صحيوا سلام عليكم يا أمي وسلام عليكم يا أبي اتفضلوا فشربت الأم وشرب الأب وبعدين بدأ يشرب أولاده وزوجته وبعدين شرب هو آخر واحد وبدأ ينام له ساعتين ثلاثة عشان يرجع يمارس العمل في اليوم الثاني ويذهب إلى رعي الغنم فقال يا رب إن كنت تعلم وهو أعلم سبحانه وتعالى إن كنت تعلم أني قد عملت هذا ابتغاء مرضاتك فافرج عنا الصخرة وبالفعل اتحركت الصخرة بقدرة الله لكن حركة بسيطة ما تسمحش إن هم يخرجوا لكن من خلالها شافوا السماء وشافوا الهواء وشافوا النور بفضل الله سبحانه وتعالى جه الدور على التاني التاني كانت مشكلته مشكلة كان راجل مؤمن وتقي لكن الإنسان أحيانا قد يقع في خطأ ما غصب عنه في لحظة من لحظات الضعف الإنساني أو في لحظة نزغة من نزغات الشيطان الراجل دوت كان ليه بنت عم كان بيحبها حب شديد جدا وكان يعني شبه خلاص يعني قرب انه يتجوزها وهذه البنت يا عيني كانت مشكلتها انها كانت عايشه لوحدها الام ماتت والاب مات وملاش حد يصرف عليها حصل لها في وقت من الاوقات ان ما بقاش معاها فلوس لا تاكل ولا تشرب راحت لولاد الحلال تطلب منهم ما حدش اداها حاجه فراحت لابن عمها طلبت منه الفلوس فرفض انه يعطيها الفلوس لحد ما تمكنه من نفسها ويفعل بها عياذا بالله ما يفعل الرجل بزوجته فقالت له اتق الله إني في سنة وإني في أحتاج إلى المال ولا أستطيع أن أفرط في أن أفرط في عرضي فرفض يعطيها المال فذهبت ثم عادت فالرجل قال لها لن أعطيك المال حتى تمكنيني من نفسك فما كان منها مع شدة الجوع والعطش والحرمان إلا إن هي وطبعا ده مش عذر ليها إلا إنها جلست وأرادت أن تمكنه من نفسها وفي لحظة من لحظات صحية استيقاظ الضمير والإيمان في قلب هذه المرأة وهذا الرجل قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقي قال فقمت عنها وهي من أحب النساء إلى قلبي ثم أعطاها المال كله ولم يفعل الفاحشة مرة بعد ذلك في حياته فقال اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت هذا ابتغاء مرضاتك فافرج عنا الصخرة جات الكرامة الثانية الكرامة الأولى كانت للرجل اللي بره أمه وأبوه والصخرة اتحركت جات الكرامة الثانية للرجل الثاني والصخرة كمان اتحركت لكن يعني محتاجة خمسة ستة سنتي عشان يقدروا يخرجوا جه دور الرجل الثالث عمل ايه ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل صلى على حبيبك قرب يمكن ربنا كاتب لك تبقى زينا ومقامك من الناس الصالحين
هي ضرورة لأم هذا الرضيع وهذا الصبي لن ينام ليلته جائعا وهي استجابة لدعاء هذه اليتيمة إن كانت صدقتك فرصة لكي تحدث فارقا فهي لهذا الطفل مسألة حياة أو موت للتبرع الرجاء الاتصال بالإغاثة الإسلامية الآن فكل ثانية قد تنقذ حياه بنك البركة وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا
كثير من إخوانك يقفون وحدهم في بحر الفقر المرض البقاء الاحتياج مد لهم يدك بطوق نجاة بالزكاة شاركونا التزامنا بأمر الله بأداء فريضة الزكاة الزكاة إنماء حياة نستقبل زكاتك على حساب رقم 200-200 بالبنوك التالية المؤسسة المصرية للزكاة قال تعالى والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله العظيم
ألم حزن بدي حنان ما في ماما ما في بابا ما في أمل بعدين لما إجوا رجعت الحياة رجعت الابتسامة رجع الأمل طلعت الشمس من جديد
البنك الإسلامي الأردني معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد ليس من رأى كمن سمع وأنا الحقيقة شفت يعني حاجة مبهرة جدا كنت دايما أحلم أن يكون عندنا مستشفيات زي أوروبا هنا الحقيقة أنا شفت المستوى من غير مبالغة مش عايز أقول لا يقل لا بل يفوق اللي أنا عايزه أن المستشفى ده يبقى جامعة وجامعة عالمية أنا أرى أن إحنا من الواجب الشرعي والعيني علينا على كل إنسان الفقير قبل الغني عليه واجب عيني أن يساهم في تكميل و... وإتمام هذه الجامعة ويبقى لها فروع وده مش كتير أبدا ولا صعب علينا كل طوائف الشعب غنيها فقيرها مسلمها مسيحيها الكل لأنها تعالجنا وتعلمنا وتؤسس لنا جميعا كقطر أو كدولة وبعد كده كأمة إن شاء الله مؤسسة 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان رحلة علم هدفها الحياه
اصحى وفوق ما تقولش كانوا تقدر زيهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نكمل قصة أصحاب الغار حاجة قصة جميلة ومؤثرة جدا وجميلة وكرامة عجيبة جدا سبحان الملك إن إنسان يتوسل إلى الله عز وجل وهو في مأزق بالمنظر دوت إن ربنا يفرج عنهم الصخرة وبالفعل صخرة كبيرة جدا ما يقدرش يشيلها حتى لودر في الزمن دوت وإذا بها تتحرك بقدرة الله سبحانه وتعالى جه الدور على الثالث وأنا عايز أتخيل وعايز حضرتك تتخيل إن أنت الثالث والأولاني بذل مجهود كبير جدا وربنا فرج الصخرة والتاني بذل مجهود كبير جدا وانفرجت أيضا الصخرة بقدرة الله وبقي جهدك أنت وبقي إخلاصك أنت فجيت دول على الثالث فقال لي يا رب أنا كان عندي أرض وكنت بستأجر أجراء عشان يعملوا في أرضي وكنت أعطي كل واحد منهم يعني آه، ش- شيئا من الأرز يعني مثلا صحن كده فيه أرز أو 10 كيلو أرز أي حاجة مثلا وبعدين في يوم من الأيام اتفق مع مجموعة من العمال إن هم يشتغلوا عنده في الأرض وياخدوا الأجرة بتاعتهم آه، يعني آه، مثلا 10 كيلو رز مثلا يعني فالمهم واتفقوا معاه ووافقوا على كده اشتغلوا اليوم كله في اخر اليوم جاي بيديهم الاجره بتاعتهم كل واحد فيهم خد الاجره بتاعته الا واحد فقط قال اتق الله واعطني حقي قال له طيب انا اتفقت معاك ان انت تشتغل اليوم كله بفرق من الارز من الارز قال له لا انا حقي غير ذلك مش عارف إيه. قال له والله هو ده اللي اتفقنا عليه ومش هعطيك غير هذا المهم انصرف الرجل ولم ياخذ حقه صاحب الارض كان عنده تقوى وورع ومراقبه لله سبحانه وتعالى ما رضيش يتصرف في المال ده ابدا خد الفرق بتاع الارز ده وراح بيعه للناس مثلا بدينار او باتنين دينار وابتدى بالاتنين دينار يشتري ارز تاني ويتاجر له فيه لحد ما كملت تمن شاه اشترى شاه وباعها جابت له تمن مش عارف شاه وكم فرق ارز بعد كده بدا المهم فضل يبيع ويشتري فتره طويله حوالي سنتين ثلاثه لحد ما الفرق الارز بتاع الرجل ده اصبح غنما بين جبلين بقى ما شاء الله حوالي مثلا 500 شاة أو 1000 شاة عدد كبير جدا الرجل صاحب فرق الأرز اللي سابه من سنين جه في يوم من الأيام اتزنق في فلوس فرجع للراجل دوت اللي كان اشتغل عنده وقال له أنا كنت في يوم من الأيام اشتغلت عندك وكان لي عندك شوية رز كده فلو سمحت ادهم لي قال له شوية الرز بتوعك أنا ثمرتهم ليك وأصبحوا غنما بين جبلين خد كل الغنم والشياه دي كلها كل ما هو فيها من الإبل والغنم والبقر كل ده بتاعك أنت قال له أتستهزئ أتستهزئ بيه قال له أتستهزئ بي قال له والله لا أستهزئ بك كل هذا لك فأخذ الرجل كل شيء ولم يترك شيئا يعني حتى مش خدع حتى من ناحية الإنصاف إن الرجل شغال ما شاء الله وعمال بيتاجر لي فيهم بقاله بسنين طب خد أنت النص ولا نص أبدا خد كل حاجة ومشي ولم يندم الرجل صاحب الأرض على ذلك فقال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا الصخرة فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون بفضل الله سبحانه وتعالى قد ايه الانسان يعلم ان الكون ده كله لا يتحرك فيه شيء الا بامر الخالق سبحانه وتعالى شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك انه ما من شيء في السماوات ولا في الارض الا ويعلم اني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما النبي يقول لك كنت أع... يعني اني لاعلم حجرا والحديث رواه مسلم اني لاعلم حجرا بمكه كان يسلم علي قبل البعثه لما النبي يقول أحد جبل يحبنا ونحبه لما النبي يطلع فوق جبل أحد هو وأبو بكر وعمر و- و- وعثمان فيهتز الجبل والحديث في البخاري ومسلم فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان لما المولى عز وجل يقول و- وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم لما المولى عز وجل يقول سبحانه وتعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير الله أكبر فالكون ده كله يعرف ربه ويعبد ربه بل ويحب ربه جل وعلا الكون ده كله بيسبح بحمد الله سبحانه وتعالى يبقى إذا فالإنسان يعلم أن ما في شيء في الكون بيتحرك إلا بقدر الله وإلا بأمر الله ما علي أنا كمسلم إلا أن أنا يكون عندي عمل صالح أكون دايما متهيئ مش عشان بس تفريج الهموم ولكن أنا بفعل ذلك ابتغاء مرضات الله وحبا لله وطاعة لله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم شفت الكرامة اللي حصلت للثلاثة دولت صخرة قفلت عليهم لو جبت لودر النهاردة ما يقدرش يزحها ورغم ذلك باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتوسل إلى الله بالعمل الصالح ربنا سبحانه وتعالى يزيح الصخر على ثلاث مرات لأن الثلاثة كان كل واحد فيهم لازم يتقرب إلى الله بعمل صالح بالله عليك احيانا بتقع في مأزق مادي معين لو كان ليك عمل صالح ادعو الله بهذا العمل الصالح وتوسل اليه ربنا هيفرج عنك الازمه اللي انت فيها الازمات اللي احنا عايشينها الان في مصر وسوريا وليبيا وتونس واليمن وكل الدول الإسلامية لو كان كل واحد فعلا فينا عمل صالح فاحنا الآن نعتبر كأننا كلنا عايشين في الغار دوت ومحتاجين ان كل واحد فينا يكون ليه عمل صالح عمله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى فنلجأ إلى الله ونتوسل إلى الله ان ربنا يفرج عنا الهم لو كل واحد من ال 80 من ال 85 مليون اللي عايشين على أرض مصر لو كل واحد كان ليه عمل صالح فيدعو فتنفرج الغمة شيء وبعدين التاني يدعو ويتوسل إلى الله وتنفرج الغمة الغمة لحد ما تنفرج 85 مليون غمة بعدد 85 مليون واحد عايشين يكون ليهم عمل صالح بيتقربوا إلى الله عز وجل بهذا العمل وكذلك في سوريا في اليمن في ليبيا في تونس كل واحد لازم يكون له عمل صالح يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى الطلاب اللي, بيشت... اللي بيمتحنوا في هذه الأيام الطالب لو كان ليه عمل صالح عنده قيام ليل عنده صيام نهار عنده بر أمه وأبوه دي من... من... من أعظم الأعمال زي ما انتم شايفين اهوت عنده عفة زي التاني يعني الأولاني كان عنده بير الوالدين التاني كان عنده عفة طالب ما شاء الله عنده عفة لا ينظر إلى البنات ولا يخالط البنات ولا بيمشي مع دي ولا بيعمل علاقة حب مع ديت يتوسل إلى الله بعفته ربنا ينجحه واحد ثالث يكون أمين عمره ما سرق عمره ما خد أي حاجة عمره ما خد قرش حرام عمره ما قبل على نفسه حاجة حرام لما يتوسل إلى الله عز وجل بعفته وأمانته وصدقه إلى غير ذلك ربنا يفرج عنه أي هموم اتحطيت في مأزق اتحطيت في مرض اتحطيت في أي حاجة ابنك اتحط في عياذا بالله اتاخد دخل سجن حصل له أي مشكلة اتظلم عشان ربنا يفرج عنك المظالم والأشياء اللي انت اتحطيت فيها انت أو ابنك أو أي حد من العائلة بفضل الله لما يكون في عمل صالح بنتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى ربنا بيفرج الهموم ويزيل الغموم سبحانه وتعالى ولذلك سبحان الله يعني في سورة الكهف لما شوف سيدنا الخضر وهو نبي كريم وسيدنا موسى هو رسول من أولي العزم الخمسة لما الاثنين يبنوا جدار لغلامين يتيمين بسبب واحد بس لان كان تحت الجدار ده كان فيه كنز كان الجد السابع او الجد السادس شايل الكنز دوت لابنه وابنه ما يعرفش مكان الكنز ولحد اما في الاخر هيستخرج الكنز دوت الحفيد رقم ستة الحفيد السادس شوف قد ايه هو اللي هيستخرج الكنز ده هو واخوه الاثنين كانوا غلامين يتيمين عايشين في, في المدينه ديت وسبحان الملك ربنا يقيد ليهم نبيين كريمين عشان يبنوا الجدار ده ليه وكان أبوهما صالحا يا سلام ولذلك سيدنا سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة كان يقول لابنه محمد يا بني والله إني لأزيد في صلاتي في اليوم والليل أي في النوافل رجاء أن يحفظني الله فيك لازم يكون لك عمل صالح عشان ربنا يحفظ أولادك عشان ربنا يحفظ زوجتك عشان ربنا يحفظ مالك عشان ربنا يحفظ لك صحتك ويحفظ عليك دينك عشان ربنا ينجيك من الشدائد ومن الكرب ومن أي مشكلة ممكن تحصل لك في يوم من الأيام لازم يكون لك عمل صالح مش لازم تكون حياتي فقط هي ان انا مجرد فقط ان انا بصلي الصلوات الخمس وبس في عبادات كتيرة جدا جدا غير الصلوات الخمس ممكن تتوسل إلى الله بإكرام وكفالة اليتامى ممكن تتوسل إلى الله بمساعدة الفقراء والمحتاجين ممكن تتوسل إلى الله بحسن الخلق والمعاملة الطيبة ممكن تتوسل إلى الله بدعوتك للناس إلى الله سبحانه وتعالى ممكن تتوسل إلى الله بحلمك وعفوك عن إخوانك ممكن تتوسل إلى الله بحاجات كتيرة جدا جدا كل اللي عليك ان انت لازم يكون ليك عمل صالح وان انت لازم يكون ليك عمل صالح عشان يوم ما نقع في اي ازمة من ازمات الدنيا نقول يا رب نتوسل اليك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ثم نتوسل اليك باي عمل صالح نكون قد تقربنا به اليك يا رب وتكون قد تقبلته مننا خالصا لوجهك فرج عنا هذا الهم ينفرج الهم بفضل الله سبحانه وتعالى ولذلك دايما بقول لكل إخواني وأحبابي انشغلوا بالله عشان ربنا يصلح لكم كل أحوال البلاد ويصلح لكم أحوالكم ويصلح أحوال البلاد والعباد ربنا ينجينا وإياكم من كل هم وغم ويفرج هم المسلمين في كل مكان ويفرج هم إخواننا في سوريا ويحقن دمائهم يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته